بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصيب تسجيلات دار الفرسان للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم صرى في ليلة ظلماء ضربا بتقواه من من أنت ما هو ده اللي جايبنا يا شيخ النهارده انا تعبان قوي انا مبقتش عارف انا مين الدنيا والطغيان والمعاصي والذنوب والغرور والكبر كلهم توهوني مبقتش عارف انا مين وماذا تريد عايز اشوف حل يا شيخ انا تعبت تعبت وتهت والله تعبت وتهت
للأسف الشديد أن كثيرا من شبابنا ضاع فتن بالغرور والكبر والعجب طب تصدق يا شيخ انا مبقتش عارف ربنا حتى هتقبلني مسلم ولا لا انا عايز اعرف عايز اعرف انا مين بالظبط عايز اعرف انا ايه عند ربنا من قال لا إله إلا الله يبقى عندي إيه؟ مسلم اللي شفته بيصلي في الجامع يبقى عندي مؤمن لنا الظاهر والله يتولى السرائر كون إن هو بيشرك أنا ما أعرفش ما شفتش أنا ليا الظاهر فلذلك أنا شايفك أنت قدامي في المسجد دلوقتي بتصلي يبقى أنت مؤمن من أنت وماذا تريد خلاص احنا اتفقنا دلوقتي متفقين ان انت عندي مسلم مؤمن موحد انا شايفه كده لكن عند ربنا اسمك ايه بقى اسمك مؤمن ولا فاسق ولا خائن ده اللي انت محتاج تقف معاه وتتاكد منه علشان تعرف هتقابل ربنا بايه
العبادة الله عز وجل ما خلق الخلق الا لعبادته قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طغيان الطاعات كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه طغى بالطاعة لو حد قال له يا محمد يزعل ايه يا محمد دي؟ يقول لي شيخ محمد طغيان.
لو حد قال سلام عليكم يا عم الحاج يزعل ايه يا عم الحاج دي؟
طغيان قام الليل صبح صايم ويطغى بهذه الطاعة طغيان بقى يتنفخ الشيخ فلان بيقول كذا يقول لك الشيخ فلان ده مين؟
طغيان المعاصي طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات لأن العاصي مهما يكن منكسر انكساره ده لله من أعظم القرب من أنت وماذا تريد دنيا اللي عايزين دنيا ما لهمش في الآخرة إلا جهنم اللي عايزينها دنيا الدنيا اللي بيجيب عربية عشان يعاكس ويركب فيها نساء عشان يتمنظر على الناس زيه زي الناس عشان يريح دماغه شوية عشان يتمتع يا أخي ويتمزق دنيا في ناس بتصلي دنيا دنيا وشهوات إذا نام نام بشهوة وإذا تزوج بشهوة وإذا أحب بشهوة حتى وإن صلى صلى بشهوة واستغفري من ذنوبي يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي فقد بدت شمس عمري تميل نحو الغروب أفنيت عمري حربا ربنا خيرك لتختار يا دنيا يا آخرة الآخرة هيشتري عربية مكيفة ليه؟ عشان ما يركبش ميكروباص لا يتخبط في نساء ولا يسمع أغاني مكيفة ليه؟ قال لك عشان يقفل الإزاز عشان ما يسمعش حاجة من بره يبقى منعزل يعرف يذكر ربنا ويركز في الذكر يبقى دنيا في الآخرة فقد خسرت شبابي كما خسرت حروبي لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤول هتلاقي كل اللي انت عايزه كل اللي تشتهيه كل اللي تتمناه كل اللي يخطر ببالك هتلاقيه سيبك من المناظر دي انت فكر يا ابني النساء اللي هنا دي نساء ابدا مش حر خالص مش دي الحقيقه بل الامر الحقيقه هناك حر العين في الجنه من انت وما تدري وما تدري محاضرة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله من منطلق الحب في الله أريد أن أتعرف إليكم في هذه الليلة لأسألك من أنت لعل هذا السؤال واجهك في كثير من المواقف وفي كثير من الأماكن ومن كثير من الأشخاص والأمر يختلف قد تسأل من أنت أنا الدكتور فلان أو الأستاذ فلان أو الشيخ فلان أو المهندس فلان أنا فلان باشا أو فلان بك أنا وظيفتي كذا ومؤهلاتي وسعادتي كذا أنا من المكان الفلاني وأنا حين أسألك من أنت في هذه الليلة فإنني أريد أن أوجهك إلى نقطة خطيرة مهمة جدا ستسأل عنها في مكان ما يوما ما ولكن في هذا المكان لن تستطيع أن تقول لا أستاذ ولا دكتور ولا شيخ لأنك ستسأل في هذا المكان عن اسمك الحقيقي بمن ربك ما دينك من نبيك في القبر اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا القضية في القبر تختلف في أي مكان ذهبت إليه تسأل بطاقتك اسمك إيه منين معاك إيه إلا في القبر تسأل من ربك تلك نسبتك الحقيقية انت عبد مين تلك نسبتك الحقيقية ما دينك تعتز بإيه تلك نسبتك الحقيقية من نبيك انت تبع مين هو ده اسمك فعلا من ربك انت عبد مين ما دينك بتعتز بايه من نبيك انت تبع مين جاي مع مين ده هذا اسمك الحقيقي ولذلك لقاؤنا لنتساءل من انا مش من انت لا من انا من انت للحكم على الناس أما من أنا للبلد. أنا بصدد الحكم على الناس مطلقا ولا دي شغلتنا ولا مسؤوليتنا إنما البحث عن من أنا الحكم على نفسي الحكم على الناس يا ناسا كثيرين للأسف الشديد للأسف الشديد أن كثيرا من شبابنا ضاع فتن بالغرور والكبر والعجب احتقار الآخرين والخوض في الأعراض نتيجة الحكم على الناس رغم إن دي شغلتنا لا أبدا اسمع معايا الحديث ده وأنا أقرأه لك من صحيح مسلم صحيح مسلم بشرح النووي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض بذهبة قطعة ذهب في أديم أديم يعني جلد محطوطة في قطعة من الجلد مقروز الجلد ده مدبوغ بالقرز لم تحصل من ترابها لسه طالعة من الأرض لم تحصل من ترابها قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر بين عيينة بين عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء صلى الله عليه وآله وسلم أودي فصبر وشوف الرد مبهر يقول لهم إيه ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء في رواية أخرى في السنن ألا تأمنوني على هذه لعاعة من الدنيا حتى الذهب مش مأمنني عليها وربنا مأمنني على كلامه إن أنا بلغه لكم ودي دايما نقولها في الدفع عن الدعاء لما يجي حد يتهم أو حد يتكلم أو حد يشنع فلوس إيه ده راجل شايل لك دين بتاخد منه فتوى تأمنه على دينك وتشك في دنياه نعوذ بالله مش موضوعنا الشاهد قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كس اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله وعده في السنن فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله ياه يؤلم سوء الأدب خد بالك من وصفه وصف عجيب جدا غائر العينين كس اللحية مشمر الإزار ابن القيم يقول إيه بقى كل ابن القيم وطغيان المعاصي أشم من طغيان الطاعات ألم تر إلى هذا الرجل الذي قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تزهر في وجهه وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم أو قال في رواية أنه له أصحاب يحقر أحدكم صلاته وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن غضبا طريا بعد ومع ذلك قام ليقول لرسول الله اتق الله طغيان الطاعات فهمت يعني ايه طغيان الطاعات؟ انه شايف نفسه متقي فقام يقول لرسول الله اتق الله عشان كده ابن الع- ابن القيم بيقول كده طغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات لان العاصي مهما يكن منكسر ذليل عارف المعاصي لما يشوف ناس طيبين يقوم يو- يوبخ نفسه يقول يا شوف الناس النظاف شوف الناس المحترمين شوف الناس بتوع ربنا مش انا انكسار ده لله من اعظم القرب لكن التاني بتاع الطاعات طغيان بقى بيتنفخ الشيخ فلان بيقول كده يقول الشيخ فلان ده مين طغيان طغيان الطاعات خطر ابن القيم يقول ايه يقول وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جدا لها فتصول به وتطغى حافظ القرآن فالنفس تستولي على حفظ القرآن ده تستولي عليه فيصبح القرآن مش بتاع ربنا بقى بتاع مين؟ بتاع نفسه فيطغى فتصول به وتطغى لو حد قال له يا محمد يزعل ايه يا محمد دي؟ يقول لي شيخ محمد طغيان لو حد سلم عليه وهو قاعد يزعل لو حد قال سلام عليكم يا عم الحاج يزعل ايه يا عم الحاج ده؟ طغيان طغى بالطاعة قام الليل صبح صايم فيطغى بهذه الطاعة واحد قال له اتصلت بيك امبارح لقيتك نايم نايم فين يا عم انت انتوا اللي بتناموا توصلي طغيان الطاعات طغيان الطاعات يقول له اشرب معانا شاي يقول له شاي ايه مش عارف النهارده خميس ببقى صايم طغيان في طغيان في الطاعات كده تستولي عليه النفس فتصول به وتطغى ابن القيم يقول ايه؟ فترى الرجل اعبد ما يكون ازهد ما يكون اطوع ما يكون وهو عن الله ابعد ما يكون ابعد ما يكون بعيد جدا عن ربنا لانه طغى طغى بالمعاصي طغى حقيقي حصل منه طغيان ازاي ما يرضاش يعدي الحته دي من غير ما نقول النقطه دي لأنها فايدة مهمة جدا في هذا الحديث فقال له رسول الله ما تصلي عليه يا أنتم بطلتوا تصلوا على النبي ولا إيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله الرجل بيقول النبي اتقي الله بيقول النبي أن يتقي الله فالنبي يقول له ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله فولى الرجل ادى للرسول ظهره ومشي شفت الرسول أوذي قد إيه أذى لما يجي من أهل الديانة يبقى أشد بيوجع أكتر فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه أجله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لعله أن يكون يصلي آه شفت بقى الصلاة عملت إيه؟ عصمته من أن يقتل لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه يعني ما يا ما لا تصلي كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله دي القاعدة اللي عايز أوصل لها بقى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقل عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم هو ده. إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ولا أشق بطونهم الحديث الثاني القريب من ده برضه اللي بيشير إلى نفس المعنى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وحديث صحيح مسلم أيضا وصبحنا وصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا شققت عن قلبك حتى تعلم أقالها تعوذا أم لا هي دي القاعدة اللي عايزين نفهمها ونطلع بيها وتبقى أصل عندنا أننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ولا تحوطونهم لنعلم أصادقونهم أم كذابون من قال لا إله إلا الله يبقى عندي إيه مسلم اللي شفته بيصلي في الجامع يبقى عندي مؤمن كون ان هو بقى منافق ده مش موضوعي مش مش, مش مسؤوليتي لا انا الظاهر والله يتولى السرائر كون ان هو بيشرك انا ما اعرفش ما شفتش انا ليا الظاهر فلذلك انا شايفك انت قدامي في المسجد دلوقتي بتصلي يبقى انت مؤمن لكن الحقيقه فين انت عند ربنا ايه هو ده الموضوع هو ده موضوع من انا انا مين انا اسمي ايه عند ربنا خلاص احنا اتفقنا دلوقتي متفقين ان انت عندي مسلم مؤمن موحد انا شايفه كده لكن عند ربنا اسمك ايه بقى قال الله يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون يبقى انت اسمك عند ربنا مؤمن ولا خائن في ناس اسمهم عند ربنا كده حتى لو كان عندي مؤمن بس اسمه عند ربنا خائن الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اسمك عند ربنا صديق ولا كذاب قال الله بئس الاسم الفسوق بعد الايمان الفسوق بعد الايمان اسمك مؤمن ولا فاسد انا بتكلم على عند ربنا عند ربنا الاسم ايه ده اللي انت محتاج تقعد معاه وتتاكد منه علشان تعرف هتقابل ربنا بايه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم في حديث البراء بن عازب طويل ثم يعرج بروحه إلى السماء فتستفتح فيستفتح لها فيقال روح من؟ فيقال في الرجل المؤمن روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه وفي رواية بأفضل أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا والثاني بقى وأما الفاجر أو الكافر أو قال المنافق فيقال فلان ابن فلان بأبغض أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا يا ترى دلوقتي لو مت دلوقتي حالا غسلناك وكفناك وعرج بروحك إلى السماء وسأل أهل السماوات روح من اسمك اللي بتنادى به عند الله في الدنيا الفاجر ابن فلان الفاسق ابن فلان الخائن الكذاب المجرم اسمك ايه عند ربنا ولا التقي المؤمن الموحد الخاشع المخبت الصديق اسمك ايه اسمك ايه عند ربنا اسمك ايه ما اقصدش الشيخ فلان ولا الاخ فلان ولا الاستاذ فلان ولا المهندس فلان ولا, ولا الدكتور فلان ما اسمك عند الله الموضوع ده مش مسؤوليتي انا ده مسؤوليتك انت شخصيا مسؤوليتك انت انت اللي تعرفه وانت اللي تبحث عنه وده سر بينك وبينك استعرض حياتك من يوم ما بلغت لحد النهارده وشوف بناء عليها تستاهل دبلوم في الكذب ليسانس في الفلوس بكالوريوس في الجرأة على حدود الله تستاهل ايه؟ اسمك ايه عند ربنا؟ تستاهل اسم فنان كبير في الكذب مخرج في الخداع تستاهل اسم ايه؟ منتج للفتنة اسمك ايه؟ اسمك ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ تطلع ايه؟ يسميك ايه ربنا؟ بات رجل من السلف على شاطئ البحر ليلة يقول ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب اسمك ايه عند ربنا ده موضوع مش عايز اعديه عايز نقف عليه ما تنامش ليلتك لحد ما تعرف حقيقة نفسك عند ربنا سبحانه وتعالى لكي تبدأ تصحح وضعك تظبط حالك تعرف اسمك تنظف اسمك سبحان الله في بلاد الغرب لما يجي واحد يشتري عربية بالتقسيط مثلا او مش عارف ايه يقوموا يبحثوا عن اسمه آه، انا سمعتها هناك ديت آه، يقولوا شوفوا اسمه نظيف ولا ضيف يعني هل هو كان على- فلوس على ناس قبل كده كان فلوس على بنك قبل كده ما دفعش اقساط لحد قبل كده لو كان كده ما يدوش لحد ما ينظف اسمه انت محتاج تنظف اسمك تبدا تظبط حالك مع ربنا سبحانه وتعالى لان الموت ياتي بغته قد تموت اليوم او غدا او هذه الساعه ما اسمك يا عبد الله القضيه الثانيه اللي عايز اعالجها معاك وماذا تريد من انت وماذا تريد عايز ايه قال سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو كل الناس إيه؟ يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كل الناس شغالة بتبيع وتشتري هي قول الله عز وجل إن سعيكم لشتى كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها معتقها من النار أو موبقها في جهنم ماذا تريد أنت خلقت في هذه الدنيا والسؤال إجابته معروفة وليس هناك إجابة حق أشبه بالباطل عند الناس من هذه الإجابة أتدري لماذا خلقت؟ نعم خلقنا الله لعبادته هذا حق الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ده حق لكن هل أنت بتعبده؟ طب إيه الدليل؟ وريني كده ماذا تريد؟ أنا عايز النهارده بعد ما قلت لك من أنت عايز أدخل جوه دماغك جوه فكرك جوه همك جوه آمالك العريضة ورسمك لمستقبلك ماذا تريد؟ عايز ايه؟ سؤال محتاج آه، إجابة وأنت تقول لي تقصد إيه؟ بماذا تريد؟ أقول لك أنا. بس تصلي على رسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تريد؟ يعني أنت عايز الدنيا ولا الآخرة؟ عايز الدنيا ولا الآخرة؟ تقول لي برضه أنت تقصد إيه يا عم الشيخ؟ أنا بقول لك أهو سؤال واضح عايز دنيا ولا عايز آخرة؟ تقوم أنت تقول لي الصراحة بقى بجد يعني الاثنين عايز الاثنين والإجابة دي غلط أنا هقول لك ما ينفعش ربنا خيرك لتختار يا دنيا يا آخرة أصل هما اللي هيشتري الآخرة لازم يبيع الدنيا واللي هيشتري الدنيا لازم يبيع الآخرة النبي قال كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن الدنيا قد ارتحلت ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا الحديث صحيح موقوفا على علي ويضعف مرفوعا شايف ان هي الدنيا رايحة والآخرة جاية فما ينفعش انك تروح وتيجي في وقت يا تروح يا تيجي ها اختار يقول لي يعني ما ينفعش اثنين لا ما ينفعش اثنين ليه يا مشيخ ما ينفعش ما ينفع اقول لك انا قال الله عز وجل في ثلاثة آيات من القرآن ثلاث آيات من القرآن ابن القيم يقول الكلام ده في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الآية الأولى سورة هود والثانية في سورة الإسراء والثالثة في سورة الشورى آيات لا رابع لها من جنسها وقد, وقد وجدت آية رابعة قريبة منها أعرف خلينا في الآيات التي ذكرها ابن القيم قال عليه رحمة الله أن ثلاث آيات في القرآن لا رافع لها من جنسها أولها في سورة هود قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أقول الآيتين من كان يريد الحياة الدنيا من كان ايه يريد خلي بالك من كلمة يريد دي من كان ايه يريد يريد الحياة الدنيا الإرادة القلبية الهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون لا يظلمون وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ليس لهم في الآخرة إلا ليس إلا دي استثناء وليس اسمها نفي الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر شوف انت بقى ليس لهم في الآخرة إلا النار ما لهمش في الآخرة إلا جهنم اللي عايزين دنيا اللي عايزينها دنيا يقول لي طب بس بس بالراحة يا عم الشيخ وعلى مهلك علينا أحسن الكلام ده خطر قوي يعني إيه؟ يعني الواحد مننا يسيب الدنيا كلها ويلبس جلابية مرقعة ويقعد في المسجد عشان يعبد ربنا وما يلاقيش ياكل لا لا لا, لا غلط غلط الكلام ده أنا مش قصدي كده خالص ربنا بيقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني عايز الدنيا للدنيا عايز يعيش دنيا مفيش اخرة خالص لكن اللي ياخد الدنيا اخرة يبقى في امان يعني برضه مش فاهم هقول لك أنا، بس اتفل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يجي واحد يشتغل عشان يكسب عشان يبني شقة عشان يتجوز عشان يعف نفسه عشان ما يزنيش يبقى الشغل لبناء الشقة للجواز للعفاف أخرة ولا دنيا؟ أخرة أخرة لا لا ده أنا أقول لك أكتر من كده هيشتري عربية مكيفة ليه؟ عشان ما يركبش الميكروباص فيتخبط في النساء ولا يسمع أغاني طب مكيفة ليه؟ قال لك عشان يقفل الإزاز عشان ما يسمعش حاجة من بره يبقى منعزل يعرف يذكر ربنا ويركز في الذكر تبقى دنيا ولا آخرة؟ آخرة افهم أمال إيه الدنيا؟ الدنيا اللي بيجيب عربية عشان يعاكس ويركب فيها نساء عشان يتمنظر على الناس زيه زي الناس عشان يريح دماغه شوية عشان يتمتع يا أخي ويتنزه دنيا طب ده جاب عربية وده جاب عربية والفرق بينهم زي ما شايف ده بنى بيت وده بنى بيت أو ده اشترى شقة وده اشترى شقة ده اتجوز وده اتجوز في ناس بتتجوز دنيا تتجوز دي ليه؟ بحبها ما اقدرش استغنى عنها فاتجوزها ليه؟ دنيا ضياع ملوش اجر عند الله فبقت الدنيا انت دلوقتي من كان يريد عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال من كان ايه يريد الاراده القلبيه النيه يريد الاراده النيه من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها في ناس بتصلي دنيا مش قلت لكم قبل كده في ولاده القلوب اللهم ارزق قلوبنا ولادة حقيقية يا رب اللهم, اللهم إنا نسألك قلوبا جديدة نحبك ونعبدك بها شايف في ولادة القلوب تقول إن هناك قلب جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال القلب الجنين في بطن الشهوات لما يبقى جنين في بطن امه بيشرب منين؟ من بطن الأم ويتغذى من بطن الأم الشاهد إيه؟ إن هذا الجنين في بطن الأم محيطه بطن الأم فكذلك القلب اللي هو جنين في بطن الشهوات محيطه الشهوات فتجده حين يأكل يأكل لشهوة التاني بيأكل لله عشان يقدر يقوم على طاعة الله وإذا شرب شرب لشهوة الجنين في بطن الشهوات وإذا نام نام لشهوة وإذا تزوج لشهوة وإذا أحب لشهوة حتى وإن صلى صلى لشهوة وإن صام صام لشهوة فده عبد الشهوات فكذلك نفس الشيء لما نقول عن الراجل اللي هو آه، بيشتري وبيبيع بيشتغل وبيكسب للشهوات يريد الحياة الدنيا وزينتها فتجد لما يصلي يصلي للحياة الدنيا وزينتها منظر قدام الناس برستيج انه لازم يبقى مصلي برستيج انه يصوم رمضان ما يقدرش يبقى قدام الناس كده خالص فصايم برستيج حفاظا على برستيجه فده يريد الحياة الدنيا وزينتها مش بالفلوس بس مش بالمناظر بس لا ده بالصلاة والصيام بالحج الحج ليه حج ليه؟ أنا شفت واحد منهم في الحج اللي فات بعد الحج واحنا في المطار العصر الظهر أذن علينا المطار انتوا عارفين الزحمة وكده في الرجوع من الحج الظهر أذن فصلينا الظهر وهو قاعد والعصر أذن واحنا نصلي العصر وهو قاعد قلت له مش أنت كنت في الحج؟ قال لي آه راجل مغني مشهور مطرب قال لي أيوه قلت له مش انت كنت تحج ها قال اه طب ما بتصليش ليه قال اصلي امتى الظهر والعصر لا بصلي طيب قوم معانا حاضر وما صلاش قال لا امال كان بيحج ايه ده هي دي القضية من كان يريد الحياة الدنيا وإيه وزينتها عايزها زينة منظر منظر عايز يبقى فلان باشا وفلان بك وفلان بيه عايز يبقى عنده أرصدة وراكب إيه وساكن فين ومتجوز مين وشغال إيه هو عايزها دنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ها، نوفي إليهم أعمالهم فيها ما تخافش مش هيضيعك شوف الحديث الخطير ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أول من تسحر بهم النار ثلاثة رجل آتاه الله العلم فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي أتيتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته الناس من أجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي أقول ده شيخ داعية عالم معلم مشهور مسموع الكلمة ربنا اداله علم ومكنه انه يعلم الناس يوم القيامة انت كنت اديتك العلم عملت ايه؟ قال له يا رب علمته للناس ليك يا رب قال له كذبت انت علمته عشان الناس يقولوا عالم وقد هو ده الشيء وقد ايه؟ وقد قيل اللي هو وهم فيها لا يبخسون وعشان كده في مسألة تلتبس على كثير من المسلمين مسألة ايه؟ مسألة ان الكفار قد يعملون اعمالا فيها خير كثير الكفار بينزلوا يعملوا مستشفيات يعالجوا المسلمين طيب اذا كان الناس دول راجل كافر وبيعالج المسلمين ويديهم نفقات ويصرف عليهم كتير وازاي يدخل النار بقى يعمل خير اهو لا ده هو بيعمل خير ده ليه ليه عشان يقولوا عليه انه راعي الانسانيه والديمقراطيه وقد قيل فلا اجر لك عندي هو بيعملها ليه لدنيا خلاص خدت الدنيا اللي انت عايزها من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الآية الثانية في سورة الإسراء قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة وخلي بالك برضو من كلمة يريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة اللي عايز العاجلة عايزها دنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الله شوف تحكم القاهر فوق عباده من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد القدر الذي نشاءه للعبد الشخص الذي نريده تحكم ما هي مناسب مقطعة نفسها ليل ونهار على الدنيا ومش لاقي دنيا صح؟ مش ليل ليل ونهار هيتجنن على الدنيا باع دينه وشرفه وكرامته وصحته واولاده وزوجته وبيته وكل حاجه وما خدش دنيا ولا لان ربنا قال ما نشاء ها؟ لمن يريد اصل الدنيا دي في ايد ربنا فلله الاخره والاولى الدنيا في ايد الملك سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء سبحانه وتعالى ولذلك هي دي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم هو عايز الدنيا ومع ذلك ربنا ما يديلوش دنيا ويدخله جهنم يا حسرة على العباد ضيع ربه وضيع دنياه وضيع آخرته وقال الذي يقول الذين آمنوا إن الخاسرين وبس هتقول إيه؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين اللي يخسر نفسه هو الخسران المبين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ها، عايز العاجلة عايزها تحكم ربنا يعطيها لمين لبيده بيده سبحانه ولا يظلم ربك أحدا الآية الثالثة في سورة الشورى قال ربنا سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب والله آية خطيرة أوي يا أخي احنا مش عارف احنا غافلين عن الآيات دي فين سبحان الملك يقول ربنا سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا القضية قضية حرث انت بتحرث وربنا بيزرع لك اللي انت بتحرثه قال سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الإسراء حديث المعراج أن إبراهيم قال عليه السلام قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك استخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست والله أنا بقعد أتأمل وأسعد من روح روح قلبي لما أقرأ حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إيه؟ حبيبتان إلى الرحمن يا كلمتين ربنا بيحبهم الله الله بيحب الكلمتين دول تعرفش تقولهم سهل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صعبة دي تكلف دي تتعب دي تضايق دي كلمتين الله بيحب الكلمتين دول قلتهم كم مرة النهاردة بالله عليك حاجة تزعل الشاهد ايه؟ ان ده حرف والمثال ده انا ضربته قبل كده معلش دي مناسبته نقوله تاني ان لو قالوا الواحد انت هتدخل الكنز ده حمل زي ما انت عايز واطلع جابوا واحد قالوا له هتدخل المخزن ده المخزن ده كله كنوز وجواهر هتلاقي فيه ذهب ولؤلؤ وياقوت ومرجان ولبس وكل اللي انت عايزه كل اللي تشتهيه كل اللي تتمناه هتلاقيه هنا جوه خد اللي انت عايزه محدش يقول لك على حاجه لا ولا كفايه خد اللي انت عايزه واخرج بس في حاجتين اول حاجه ان المده المسموح بيها دقيقتين ونص لم اللي تقدر عليه في دقيقتين ونص واطلع وخلي بالك وانت داخل هتلاقي صور سيبك من الصور اللي موجوده دي ادخل جوه هتلاقي الحقيقه سيبك من الصور قال طيب بس انتوا ايه سيبوني وانا هجيب اعظم حاجه وجاب عربيه تريلا كبيره صاحبنا وقفها ونزل اول ما جه يدخل بص لقى صوره لقصر عظيم كبير ضخم قال يا سلام لو الواحد يبقى له قصر زي ده نزل عينه كده لقى في واحده صوره جميله صوره جميله لواحده بصه من البلكونه في القصر ده قال وعروسه زي دي تبقى ميت فل زي تمام التمام نازل عينه شويه لقى عربيه ف مرسومه ده كل دي ايه؟ صور بيتفرج على الصور رغم انه حزز لطلعوا صور بس جوه اليواقيت جوه وكل الخير جوه سيبك من الصور هو بيتفرج على الصور لسه وعربيه يا سلام عربيه زي دي تبقى دمت راحوا جايبينه من قفاه لان الدقيقتين ونص خلصوا فين الخير اللي انت عملته؟ كان لسه بيتفرج اهي دي الدنيا ربنا ارسلنا للدنيا دي انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا قال لنا يا عبدي لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه انزل الدنيا هات شويه لا حول ولا قوه الا بالله دخلك بيهم الجنه قال له يا عبدي سبحان الله وبحمده ثقيلتان في الميزان هات شويه تقل بيهم ميزانك قال له يا عبدي واسجد واقترب فانك ما سجدت لله سجده الا ورفعك الله بها درجة اسجد عشان تطلع فوق فوق فوق فوق نزل العبد الدنيا بدأ يتفرج قصر زي ده يا ابني ده مش قصر ده ايه صورة عشان ربنا قال من كان يريد الحياة الدنيا وايه زينتها دي مناظر الحقيقة لا في الجنة سيبك من الصور دي خد من ده وفي الجنة هتلاقي حقيقة القصر ده كتير قلت لك انت فكر يا ابني التفاح اللي في ايدك ده تفاح ده حسب ده اسم ده منظر التفاح الحقيقي هناك في الجنة انت فكر يا الفاكهة اللي كلها موجودة انت فكر يا ابني النساء اللي هنا دي نساء ابدا مش هم دول مش دي الحقيقة دول ما نحفظ الحقيقة هناك في الحور العين في الجنة بس هو قاعد يتفرج دقيقتين ونص هيخلصوا ستين سنة بالنسبة اليوم عند ربك بخمسين ألف سنة يطلعوا دقيقتين ونص عمرك دقيقتين ونص مش تلحق تعمل حاجة مش تلحق تحبس وتزرع خلص الحق نفسك وصاحبنا لسه بيتفرج بص على دي يا سلام لو عربية زي دي يا ابني في الجنة في عربيات في في كل اللي انت عايزه لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا هتلاقي كل اللي انت عايزه كل اللي تشتهيه كل اللي تتمناه كل اللي يخطر ببالك هتلاقيه سيبك من المناظر دي بس اشتغل عشان توصل للجنه عشان تلاقي لكن انت قاعد تتفرج على المناظر وما تعملش حاجه لا هتطول الصوره ولا الحقيقه من كان يريد حرث الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ربنا قال كده إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يبقى هي دي القضية ربنا ما بيظلمش يضاعف حسنات ما بيضاعفش سيئات من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه اعمل حسنة قال سبحانه ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا الله شفت دي من يقترف حسنا بس يقترف زي يغترف يلهف يكترف يقتني ياخد يحوس من يقترف حسنة يعني اللي يعمل حسنة بحب برغبة ب- بقبول ب- بفهم ب- يقترف حسنة نجد له فيها حسنة نجمل له الحسنة دي قوي جدا للآخر ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه سبحان الملك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تصدق العبد المؤمن صدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إذا تصدق العبد صدقة من كسب طيب اللهم وسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها واستعملنا للصدقة بها يا رب العالمين إذا تصدق العبد من كسب طيب لما يبقى مكسبك حلال وتتصدق من حلال فإن الله يتلقاها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة الله لما يكون واحد عنده معزة صغيرة ولا جدي صغير ولا خروف صغير وبيعلفه يربيه عشان يكبره أو ربنا بيكبر لك الحسنة كده كريم كريم قوي بس انت فين من كرم ربنا سبحان الله هي دي من يختلف حسنة نزد له في حسنة هي دي من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وبعد 700 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه اعمل حسنة بقى ومن كان يريد حرث الدنيا شوف بقى دي بقى نؤته منها منه التبعيض اللي عايز الآخرة نزوده آخرة واللي عايز دنيا نؤته منها منها ده شوف الدنيا بقى قد ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء لو الدنيا تساوي عند ربنا جناح بعوضة ربنا ما يسقيش الكافر شربة ماء يسقيه ليه؟ يسقيه ليه؟ ما يستاهلش كافر ما يشربش لكن ربنا بيسقي الكافر دأب ليه؟ لأنها ما تساويش عنده جناح بعوض طب لو الدنيا لا تساوي جناح بعوض ويؤتيك منها تاخد ايه من جناح البعوضة شوف جناح البعوضة لا تساوي جناح أقل من جناح بعوضة ها؟ وكل الدنيا بتاخد منه إلى يوم القيامة أنت خدت إيه؟ خدت إيه من الدنيا؟ من من بعض جناح بعوضة اللي بيتقاتل عليه الناس سبحان الله اللي انت تشتهيه وتتمناه اه لو نعرف قيمة الآخرة عشان تعرف ماذا تريد ده اللي يريد الآخرة ده بياخد بي بي بي بيدور بيشتري حاجة غالية جدا جدا جدا لا بعد حد ده انت تشتري الجنة انت عارف اقل واحد في الجنة هياخد قد ايه قد الدنيا 11 مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده في صحيح مسلم برضه ها ان اخر رجل يدخل الجنة يقول الله عز وجل له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشرة امثالها معها ده اقل واحد عشان تعرف بس ماذا تريد اللي عايز الآخرة أقل واحد في الجنة قد الدنيا 11 مرة واللي بيطلب الدنيا له جزء من مليون جزء من بعض جناح بعوضة شفت بقى شفت الفرق الشاسع قد ايه من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون خدت حقك في الدنيا خلاص مالكش حاجة عند ربنا ودي من أصول الأصول إن شاء الله نرجو أن ربنا يكرمنا وأيضا نقولها في مرة قادمة أن من أصول الأصول كل ما تناله في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة في النهاية قبل ما أختم هم كلمتين من أنت وماذا تريد الإجابة عندك أنت اللي تعرف عايزك تبات الليلة دي اوعى تنام اقعد كده ليلة كله من أنا أنا مين عند ربنا يا ترى انا اسمي ايه عند ربنا يا ترى ربنا بيقول عني ايه وماذا تريد انت ناوي على ايه اذا املك ايه همتك ايه ده موضوعك انت وانت لوحدك مستقبلك واخرتك ومحدش هينفعك الحق نفسك وابدا ظبط احوالك من الليله دي لانك ممكن تصبح ميت اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ولا تتوفنا الا وانت راض عنا لكن كما قال ربنا بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره مالكش عذر من انت وماذا تريد حدد وقرر ثم استعن بالله ولا تعجز صحح مسارك واضبط نيتك تصل إلى رضا ربك ختاما أنا أحبكم في الله وأسأل الله أن يبلغني وإياكم رضاه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله الشيخ عنا خير الجزاء وجعل هذا الكلام الطيب في ميزان حسناته